الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإسلام أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد هذا بفضل الله خير يوم إنه يوم عرفة كما قال صلى الله عليه وسلم أفضل يوم يوم عرفة أو قال خير يوم يوم عرفة وخير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لولا أن مجالس العلم قربى إلى الله عز وجل وأن تعليم الناس العلم هو من القربات التي نتقرب بها لألغيت درس اليوم لأن يوم عرفة يوم التهليل ويوم التكبير والتحميد ويوم الدعاء ولكن لما كان الدرس مرتبطا بالتهليل ومعنى لا إله إلا الله التي نحن نقولها والأمر من الأهمية بمكان شرعت أقول الدرس بفضل الله تعالى نحن اليوم مع الدرس الثامن من الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام ولا يزال الحديث موصولا عن الوصية الأولى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا ولما كثرت الشركيات في الأمة كان لا بد من التنبيه على خطورتها والتحذير منها ولي كثير من الأصدقاء من أهل العلم يقومون موقف المحامي من الناس المدافع عنه خليها على الله لكش دعوة أقام العباد فيما أراد يا عمي ما تتهمش الناس ولا نوايا الناس نحن لا نتهم الناس ولا نتهم نياتهم نحن نحذر من شركيات انتشرت في الأمة النبي صلى الله عليه وسلم خافها على أمته بل خاف عليهم ما دونها حين قال أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر فما بالكم بالأكبر خاف علينا الشرك الأصغر فما بالكم بالأكبر ولما سئل عن الشرك الأصغر صلى الله عليه وسلم قال الرياء نعوذ بالله أي مراءة من أعمال تكون من جنس الشرك مع أنه وهو يصلي يريدها لله وهو يزكي لله وهو يحج لله لكن قد يأتيه إبليس من باب أو من آخر يقال عنه مصلي ومحافظ على الصلاة ولا يترك الصلاة في مواقيتها وفي جماعاتها وما رأيناه تخلف عن الفجر يوما لو دخلت الجزئية دي في الكلام خلاص دخل في الرياء وقع في الشرك فلان ما شاء الله منفق دائما ايده في جيبه بيطلع وبيعطي لك لا تعلم يمينه ما تنفق لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وفلان ما شاء الله في الحج ما تقوليش وبحج ما شاء الله وبحدود ده فلان اللي بحج ده ما شاء الله لا يكاد يفوت الحج واحد يقول له ازيك يا عم محمد بص حواليه ازيك يا عم محمد قال له انا ايه اللي قال له كل الحج اللي انا حجيته ده ولسه ازيك يا عم محمد قال له يعني يعني منتظر من ورا الحج ان انت تقول له يا عم الحج محمد ويحجوك يبقى كانما تشتري لقبا فيا اخواني الموضوع خطير اذا كان الخوف من الشرك الاصغر فكيف بالاكبر أنا أقف في هذه المواقف موقف الطبيب وليس موقف المحامي الطبيب بيروح للمريض لو قال له لا وانت كويس وحلو وطمنه وروح وتوكل على الله أجرم في حقه إنما يشخص المرض ويصف العلاج وخليه مثلا عنده دما في جزء من جسمه لا انتظر ويرش له كده شوية مرهم شوية بنج على خفيف وينظف يتألم المريض الأمر في ظاهره القسوة ولكن في باطنه الرحمة هو وهو يقسو عليه ويشتد في تنظيف هذا الدمل بحيث لا يبقى فيه أذى ولا خميرة ولا صديد ولا شيء بدل ما إنه الحكاية تكبر وبعد شوية يبتر له عضو من الأعضاء لا الأمر في ظاهره القسوة ولكن في باطنه الرحمة فالداعية كالطبيب لا كالمحامي يقف من الناس موقف الطبيب الذي يشتد على مريضه في ظاهر الأمر ولكنه في غاية الرحمة عليه إنما محامي ويدافع عن موكله ويبرئ ساحته وهو المتهم هذا إجرام هذا زور ومع ذلك يا إخواني حتى تكون الأمور بينة نحن بفضل الله تعالى أهل السنة والجماعة في كلامنا في قضايا التوحيد نعمم الأحكام فنحكم على العموم ولا نحكم على المعين خلي دي في دماغك احنا لسنا تكفيريين نقعد نقول هذا شرك هذا شرك هذا كفر هذا نفاق هذه ردة ولكن لا نحكم على شخص بعينه بأنه كافر ولا مشرك ولا مرتد ولا منافق إلا أن تقام عليه الحجة ومين اللي هيقيمها ده أهل علم من أهل الاجتهاد يعرفون بأهل الحل والعقد بيبقوا نخبة النخبة من العلماء بس الكلام ده في ظل دولة إسلامية وفي ظل شريعة إسلامية مطبقة ويبقى الحاكم له حاشية من العلماء وأهل القضاء من خيرة خلق الله وأهل العلم لا ينافقون الحكام ولا يداهنونهم وبعدين يرفع إليهم أمر واحد تارك للصلاة وأمر واحد وقع في كفر وهذا وقع في شرك فيؤتى به تعال ما دليلك وما شبهتك ولماذا فعلت هذا حاجة اسمها إقامة الحجة باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع استيفاء الشروط نصب الأدلة انتفاع المو... آه، نصب الأدلة ورد الشبهات عنده شبهة مش ممكن واحد يترك صلاة لأنه بيقول لك أنا مريض وليس على المريض حرج نقول له لا المريض ده لو واحد م- يريد الصيام نقول له المريض فمن كان مريضا أو على سفر فعدته من أيام أخرى إنما الصلاة لا مثلا واحد عنده شبهة في كذا شبهة في كذا في بالذات في قضايا العقيدة فيرد عليه يبقى استفاء الشروط وانتفاء الموانع يعني رفع الأعذار قد يكون ناسيا مخطئا مكرها انت عندك في آية واحدة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا عندك وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به عندك في حديث واحد رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه أدي ثلاث أعذار رئيسية والجهل عذر في الإسلام عند أهل السنة يعذرون الناس بجهله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون والتأويل لو واحد تأول مسألة على غير وجهها مخطئا كمن شرب الخمر متأولا قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات جابوا سيدنا عمر قال له لو اتقيت وآمنت وعملت صالحا ما شربت خمرا ولكن ما أقام عليه الحد على شرب الخمر فده اسمه تأويل خاطئ الجهل والتأويل يبقى ال- الخطأ والنسيان والإكراه والجهل والتأويل ومن هو حديث عهد بإسلام اللي لسه أسلم ده وقال يا جماعة أنا أسلمت ولقناه كلمة التوحيد ومش عارف لا حلال ولا حرام ووقع في الزنا شوف الزنا ده مفروغ منه أمر معلوم من الدين بالضرورة إنه حرام وإنكاره معلوم من الدين بالضرورة كفر بس هو وقع في الزنا لسه أسلم ومتعود على الحكاية دي وبالنسبة له عامله زي شرب المية ده حتى عند كتير من المسلمين دلوقتي زنا وخمر وبلاء مستطيل يعذر لأنه حديث عهد بالإسلام على زي المرأة الحبشية التي أتي بها لسيدنا عمر وهي حامل وكانت زوجة لفلان وأتي بها وهي حامل ممن حملت قالت من مرعوش مرعوش هذا غير جوزها ممن حملت من مرعوش بدرهمين اداني درهمين ونام معايا زي حكايه نكاح المتعه عند الشيعه كده فالصحابه قاعدين مع سيدنا عمر بن الخطاب عبد الرحمن بن عوف عثمان بن عفان علي بن ابي طالب تقول له في المصيبه اللي قدامنا دي اه اعترف قالوا اعترفت يا امير المؤمنين قال مين عبد الرحمن بن عوف وعلي بن ابي طالب اعترفت يا امير المؤمنين فارجمها وفي الناس عثمان ساكت قال ما تقول يا عثمان قال أشار عليك أخواك قال ولكني أحب أن أسمع منك قال أراها تستهل به كأنها لا تعلمه أراها تستهل به تتكلم عادي جدا زي اللي بيقول أنا رحت شربت مية وجيت أراها تستهل به كأنها لا تعلمه وليس الحد إلا على من علم قال عمر صدقت يا عثمان ليس الحد إلا على من علم فلم يرجمها وإنما جلدها تعذيرا لأنها لم تتعلم أحكام دينها وعندك مع الأعذار الجنون والعياذ بالله يبقى ثمانية أعذار مقررة في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الخطأ والنسيان والإكراه والجهل والتأويل والجنون ومن هو حديث عهد بإسلام أو من نشأ ببادية واحد في الصحراء ورا غنماته ما عارف حاجة في أي حاجة غير الغنم ويع- ويعد غنماته وراعيهم بالليل وبالنهار وقع في أي مصيبة شركية مصيبة من المك- المصائب المكفرة كترك صلاة كترك زكاة يراعى هذا نحن لا نوزع الكفر على الناس جزافا فضل الله من الثمانينات وأنا أقف ضد الفكر التكفيري في مصر نشأت جماعة التكفير والهجرة في الستينات في سجون عبد الناصر طلعت خدت السبعينات في, بلا في بلادنا نشرت فكر التكفير بدأت أت يعني أرصدها وأقف ضدها وكتبت رسالة الماجستير ضد التكفير والهجرة وعملتها كتاب وكل ما يظهر التكفير في بلد من البلاد نبعث لهم كتابنا شبهات التكفير ظهر في السعودية ظهر في الجزائر دلوقتي داعش الشام والعراق بس دول معاهم سلاح مش عاوزين كتاب إنما قلت هذا قبل أن أكمل درسي أنا المرة الماضية كنت شغال في صنوف من الشركيات وما كانش في الوقت اللي أذكر فيه هذه الجزئية المهمة فبدأت بها تفصيلات
ها؟
تفصيلات آه هذا تأصيل مهم ف وكان ينبغي أن يقال فيما بعد ولكن خشية أن يفهم كلامي خطأ بدأت به ألا تشركوا به شيئا كان الكلام عن الشرك مع الله وفرغنا منه إجمالا بالمناسبة في ناس يقول لك الوصية الأولى دي مش هتخلص إن شاء الله تخلص وعلى سبيل الإجمال دي لو استوع يعني لو قعدنا فيها عمر مديد ما تخلصش فخلصنا الكلام عن الشرك مع الله وضربنا له أمثلة من القرآن أو من الواقع اللي هو قلنا إيه عبادة الحجر والشجر والبقر والنجم والشمس والقمر وعبادة البشر النمرود وفرعون وعزير وعيسى وعبادة الجن عبادة الملائكة نماذج وجلها في كتاب الله وبعدين انتقلنا إلى صور الشرك في العبادة كلنا بنقرأ سورة الكهف يوم ال- الجمعة وفيها آخر آية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا دي المصيبة اللي موجودة في الأمة الشرك في عبادة الله وبتقرأ في سورة الزمر ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين فمن الشرك في العبادة زي لما بق- ذكرنا في المرة الماضية إيه قولك وأنت تقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين اعترفت بأن الله رب الذي هو خالق رازق مالك حاكم سيد متصرف لا تأتي بما يناقض هذا مش تقول لي خالق ويبقى فيه إلحاد خالق ويبقى فيه نظرية النشوء والارتقاء رازق وأنت تعتقد أن رزقك بيد فلان مالك وتقول لي لا الملك هذا بيديره الأقطاب الأربعة حاكم وأنت لا تحكم بشرع الله لا في كبيرة ولا صغيرة وتاخد قوانينك محلية ومستوردة ومن مجلس الشعب ومجلس الشورى إن الحكم إلا لله متصرف الذي يتصرف في الكون هو الله الذي يتصرف في الأقدار هو الله وليس أولياء الله ولا رجال الله ولا الأربعة المتدركين الكون ولا مملكة الديوان المزعومة السيد هو الله أعطى سيادة جزئية لبعض أنبيائه ورسله ماشي ده حتى في غير الأنبياء والرسل النبي عليه الصلاة والسلام قال عن سعد بن معاذ قوموا لسيدكم سيدنا سيدنا عمر كان يقول عن سيدنا أبي بكر وعن سيدنا بلال اعتق سيدنا سيدنا اعتق سيدنا أبو بكر سيدنا بلالا بن رباح دي سيادات بسيطة جزئية إنما السيادة المطلقة لله عز وجل ما ينفعش أمامها مجلس الشعب سيد قراره ما ينفعش يبقى في معاني الربوبية رب خالق رازق مالك حاكم سيد متصرف من الشرك في العبادة من الشرك في العبادة ما ذكرنا من نماذج ال- العبادات القولية وعلى رأسها الدعاء الدعاء لله والدع- والدعاء عبادة من أجل العبادات وأعظم القربات تجعل الدعاء للأولياء يا سيدنا الحسين ويا السيدة ويا فاطمة ويا أم هاشم ويا أقصاب الله ويا أولياء الله ويا رجال الله يا أهل البيت مين قال هذا؟ طب هذا في الناس منتشر انتشار النار في الهشيم وهو من الشرك والشرك الأكبر لكن هل أنا لو أسمع واحد قال كده يا بدوي والتاني بيقول يا عدوي ولما بسأل الجماعة بتوع طنطا عن حكاية العدوي قالوا اسكت ده العدوي منتشر عندنا انتشار البدوي عندكم فقال يا بدوي قال يا عدو تعال نعلمه بالرحمة ده دعاء والدعاء عبادة والعبادة لا تكون إلا لله وكما لا يجوز أن تدعو غير الله لا يجوز أن تتوسط في دعائك بغير الله أنت بتدعى ربنا يا رب يا رب بجاه سيدنا الحسين أهو لما تقول يا حسين شرك ولما تقول يا رب بجاه سيدنا الحسين برضه شرك فلا يجوز أن تدعو غير الله ولا أن تدعو الله بواسطة غيره لقول ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل لي عملا أهو ده عمل عبادة من أجل العبادات فمن عمل لي عملا وأشرك فيه معي غيري تركته وشركه وانت بتقول يا رب بجاه النبي عليه الصلاة والسلام يا رب عشان خاطر سيدنا الحسين يا رب عشان خاطر آل البيت اهو ده اللي فيه الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل لي عملا أشرك فيه معي غيري فأنا, فأنا منه بريء وتركته وشركه وتركته وشريكه روايات يعني في الحديث فالدعاء لله ومن جنس الدعاء السؤال إذا سألت فاسأل الله ومن جنس الدعاء والسؤال الاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وأخو الاستعانة الاستغاثة لكن الاستعانة تكون في كل الأوقات والاستغاثة تكون عند الشدائد إذ تستغيثون ربكم مش نقرأ حديث موضوع مشهور عند الصوفية إذا أعيتكم الأمور فاستعينوا بأصحاب القبور وقولوا يا رجال الله أغيثوني ويا أولياء الله أعينوني يا الله يا الله ماذا تركوا لله وقلت لك الراجل اللي كل سنة في التلفزيون في مولد السيد البدوي يقول البدوي القطب الم- البدوي الرجل المهاب البدوي قطب الأقطاب من دعاه في البر والبحر أجاب طب ساب حاجة لربنا ده المشركون واحد منهم النبي عليه الصلاة والسلام بيسأله يقول له كم إلها بتعبد قال له سبعة ستة في الأرض وواحد في السماء قال له عندما تدعو تدعو من- قال له الذي في السماء اهو ده كان مشرك ويجي نقيب النقبة ما يتركش حاجة لربنا خالص وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه استعانة واستغاثة ومدد المدد يعني العطاء العطاء لا يملكه إلا من خزائنه ملأ لا تنفذ أبدا ليه تطلب المدد من غير الله والله سبحانه وتعالى يقول لك خزائني لا تنفذ أبدا أبدا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر تترك من خزائنه ملأ وتقول لي مدد يا بدوي ويا عدوي ويا حسين سيدة يا أم هاشم أم العواجز المدد لا يطلب عندنا إلا من الأولياء وانت عليت شوية يبقى من رسول الله مدد يا رسول الله إنما مدد يا رب فين فين اللي سمع مدد يا رب من واحد من إخواننا الصوفية شوف أنا بقول إخواننا الصوفية أنا مكلمك على واقع طيب والقسم اللي هو الحلف واحنا كمصريين تعودنا على الحلف بغير الله فبقول كمصريين انا مع انه ممكن اعمم بس بتكلم عننا لانه مفتاح كلامنا والنبي والله حتى علماء علماء كبار خلاص هو اتعود على كده يقول لك والنبي والنبي اساتذه بتوعنا في جامعه الازهر نقعد معاهم نتكلم معهم والنبي صلى الله عليه وسلم ليه هو اصلا مش فارقه معاه فاهم انك انت لما تقول له لا تعرف الا بالله تبقى انت وهابي فعشان ما يبقاش هو وهابي ولا ارهابي يحلف بالنبي والله كانوا يتخذونها وسيله على انه الناس دي ما يعني ما لهمش دعوه بالجماعه التانيين دول السنيه دول يتعمد كده في المجالس انه يظهر انه متصوف وانه من الجماعه اللي, اللي بيشركوا بالله باسم محبه ال البيت ومحبه النبي عليه الصلاه والسلام استاذ كبير ورئيس جامعه ازهر ونائب رئيس الجامعه والنبي يا دكتور عمر والنبي يا فلان وهو قاعد معانا في المجلس كده النبي ما لقيش حد ابص له حواليا عشان اقول له شايف ال- الراجل اللي وصل ل- لهذا المنصب وفي جامعه الازهر وقاعد يقول له النبي والنبي واحنا بنعلم الاولاد الصغيرين من كان حالفا فليحلف بالله او ليذر من حلف بغير الله فقد اشرك ده حديث النبي عليه الصلاه والسلام مؤمن والنبي ورحمة أبوك وغلاوة أمك والمية الطاهرة والنعمة الشريفة والشاي السخن والعشرة دول وعلي الطلاق وحياة الطريق اللي احنا ماشيين عليه والذمة والأمانة والضمير هو في ضمير أصلا يبقى دعاء سؤال استعانة استغاثة مدد قسم ذكر مع عبادات قولية برضه طب والذكر في ايه والشرك اوه اوه في شرك وفي بدع اللغو في الأيمان حاضر خليها حته تانية شرك لانه دي فقهيه قوي اللي بتتكلم فيها مش عقديه اللغو في الايمان وال- وتقسيم الايمان وال- والمنعقده واللغو والغموس ده ح- باب فقهي ال- فهنا بالنسبه للذكر فيه شرك وفيه بدع ايه الشرك اللي فيه شيخ الطريقه بيقول للمريد إذا أردت أن تذكر ربك فاستحضر صورة شيخك ما كنتش تعرف تستحضرها في قلبك حط صورة الشيخ قدامك واقعد اذكر ربك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصورة الشيخ يا في قلبك يا أمامك أي توحيد هذا أي دين هذا أي ذكر هذا اذكر ربك وانت تستحضر صورة شيخك طب في شرك اكبر من كده ايه وتستشعر ان شيخك يراقبك مش ان الله كان عليكم رقيبا والله حتى هنا في تركيا بشوف اولاد في منتهى الادب طالعين من الجامع راكبين مع بعض المواصلات أبناء طريق مش هذكر اسم الطريق إيه الأدب العالي ده الشيخ معودهم مفهمهم إنه بيراقبهم وبيراقب حركاتهم وسكناتهم فلو حد منهم غلط أو حتى نظر نظرة محرمة وراح للشيخ هيلاقي الشيخ بيقول له ولد عملت كده ليه فبما ان الشيخ بيراقبه وعارف انه هيحاسبه فتلاقيه ماشي على الصراط المستقيم دي تربية ده دين ايه الشرك ده يبقى في الذكر تستحضر صورة شيخ وفي المراقبة بتراقب شيخك مين قال انه هذا دين أو توحيد قلت لك في الذكر شركيات وبدع الشرك انك انت تستحضر صورة شيخك وانت تذكر ربك مع انه المفروض وانت تذكر ربك تخلص نيتك لله عز وجل انما مش تستحضر صورة شيخك اما من البدع فماذا يقال عن بدع الاذكار ماذا يقال في الذكر الانفرادي يقول له لما تقعد تذكر ربنا بالذكر المفرد بالاسم المفرد الله أو حي أو هو ما عندناش احنا في القرآن ولا السنة ذكر مفرد عندنا ذكر بجملة مفيدة تسبيح تحميد تكبير تهليل استغفار صلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام يعني بتقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر استغفر الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله باقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بتقول اللهم صل على محمد بصيغة من الصيغ الطويلة القصيرة جملة مفيدة إنما الله الله الله ده نداء لما تقعد تعدها 100 مرة وألف مرة لما تقعد تقول حي حي حي حي حي حي قيوم قيوم قيوم هو هو هو هو هو و- وهو يسرع فيها لا مش هقول لك تبقى شكلها وحش ازاي يعني ومعتبرين هو من اسماء الله هو ضمير لا اله الا هو هو الله إنما اعتبره اسم وليس ضميرا لأن الله عز وجل يتكلم عن نفسه بلغة المتكلم لا إله إلا أنا وبالاسم العالم لا إله إلا الله وبضمير الغائب لا إله إلا هو ما تجيش تقول لي هو زيها زي الله واسم من أسماء الله ما ينفعش بدليل هو الله لو كانت اسم ما يبقوش مع بعض إنما عندك هو دي لما بيذكروا بيها الجماعة الصوفية منفردين أو مجتمعين يبقى صورة وحشة أوي أوي ولا أحب أن أشبه ولا أحب أن أشبه ولعلها بصل ويجي الدباغ من كبار الصوفية يقول له إذا أردت أن تذكر الله تقول له فانتع اسم الجلالة من سرتك من سرتك من سرتك طب من قلبك طب من صدرك من سرتك ولذلك تلاقي الواحد فيهم هو بينخى عشان يقول لفظ الجلالة عشان عشان يحقق المعنى اللي بيقوله له الدباغ وإذا قلت لا إله إلا الله فانطق بها هكذا لا يمينا لا إله وتوسطا إلا لفظ الجلالة قبلة القلب أول ما توصل عند القلب تروح ناكر لفظ الجلالة بطريقة معينة يبقى لا إله إلا الله وتروح أيوة كده تروح مضبوطة دي عند القلب يبقى كده الله ده لما يقولها لا إله إلا الله جملة إنما وإلا فالذكر باللفظ المفرد والله هات لي حديث واحد حتى موضوع في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله بالاسم المفرد أما الطريقة الجماعية الحضرة اللي سموها حضرة قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيحضرها فدي من قيام ومن جلوس وعلى طبقات فبيقعدوا أول طبقة يقعدوا لا إله إلا الله بالطريقة اللي قالها الدباغ دي وبعدين يقوموا عشان يقولوا حي حي حي دي الطبقة الهادية وبعدين في طبقة سريعة اللي فيها هو هو هو وبعدين بعد القيام في كمان على الجناب أظن أي حد شاف الحاجات دي وبيبقوا بيبقوا فلاحين وصعايدة كده والكم واسع قوي هو إيه؟ هو داخلين ايه؟ داخلين ظرف يا راجل ده انا راجل محترم ما ب- ما بقدرش اعمل الحكايه دي ما اقدرش اقلدها بس بحس ان انا بعمل كده ببقى غير محترم عارف يقول لك ده في القران الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم بالله ده دين هذه من ال- البدع في الأذكار ما قلناش شركات بدع وطبعا يا ريت هو بس اللي واقفين دول الجماعة اللي عاملين صفين وقاعدين يذكروا كده يتمايلوا لا ده في واحد واقف كمان بي- بيقول الشرك على أوسع الأبواب قصايد آه، من الجماعة اللي بيؤمنوا بوحدة الوجود والاتحاد والحلول ابن الفارض سلطان العاشقين وعبد الكريم الجيلي وغيره وغيره وتلاقي ايه بلبل الصعيد عندنا اسمه بل كده كنيته بلبل الصعيد واحد يقول يقول وينتع اللي ما بيعرفوش ينتعوه ولا ينخعوه الجماعة الحشاشين كل ده اسمه ذكر لا. لو أوحش من كده كمان الأوراد في أوراد خاصة بكل ليلة وفي أوراد ليلة الاثنين وليلة الجمعة وليلة الاثنين بتبقى منظومة وليلة الجمعة تبقى صلوات طبعا على اختلاف الطرق واسأل به خبيرا فمن ضمن البدع في الأوراد إنه لا يكتفي بإنه يتكلم بلغة عربية لسانه يقلب يجيب لغات تانية حاجات مش مفهومة فتلاقي في الأوراد الصوفية أحمى حميسا وأطمى طميسا وكاتب لك كده في الهامش كلمتان سريانيتان طب وانا مالي بالسريانيه القرآن اللي نزل بلسان عربي مبين والنبي محمد عليه الصلاة والسلام العربي الفصيح وأفصح من نطق بالعربية أسيب العربية لغتنا ولغة لغة القرآن ولغة النبي عليه الصلاة والسلام وأدخل على السريانية طيب دي فهمناها سريانية طب وبها بها بها بهيات بهيات بهيات لمن- لمقفنجر لمنفنطل يا أرض خذيهم قل كونوا حجارة أو حديدا بها بها بهيات كردد كردد دهن دهن دهده أنا الأسد سهمي نفد منه المدد لا أبالي من أحد حد فاهم حاجة؟ ايه ده ماله ده في الاوراد الصوفيه واسال الرجل آه انا مال انت ما تعرفش الكلام ده ده الكلام ده كلام ليه معاني عظيمة جدا ادخلوا على مناظرة الدكتور عمر مع رمضان بيه وتلاقي يقول اي والله واعترف بكل اللي انا قلته ان انا ما بكذبش عليهم ما بكذبش عليهم في حرف
الله مخرج ما كنتم تكتبون وبعدين من ضمن البدع لا بدع إيه؟ أهي دي بقى كفر الكفر بقى انه في الاوراد حاجه اسمها الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام لابن بشيش بالمناسبه الاوراد بتختلف من طريقه لطريقه الشاذليه عن الرفاعيه عن الاحمديه عن كذا لكن الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام لابن بشيش في كل الاوراد في كل الطرق شوف بقى بيقول ايه اللهم صل على من منه انشقت الاسرار وانفلقت الألوان وفيه ارتقت الحقائق فتضاءلت علوم آدم فأعجزت الخلائق فلا شيء إذ فلا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموسوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله فإنه سرك الدال عليك وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك اللهم حققني بنسبه وألحقني بحسبه وانشلني من أوحال التوحيد وانشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها واجعل الحجاب الأعظم سر روحي وروحه وسر معالمي ومعالمه يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن اسمع ندائي كما سمعت نداء عبدك زكريا صلى على النبي لابن بشيش هات لي طريقة ما فيهاش الصلاة على النبي لابن بشيش قول له واقعد معاه وقول له انشلني من اوحال التوحيد التوحيد لا اله الا الله بقى اوحال واغرقني في عين بحر الوحده انهي وحده ووحده ولا وحده ولا أن... ايه الموضوع عارف الوحده دي تطلع ايه وحده الوجود اللي هي الرب عبد والعبد رب يا ليت شعري من المكلف إن قلت عبد فذاك حق أو قلت رب أنا يكلف أنا من أهوى ومن أهوى أنا روحان حللنا بدنا فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا قال ابن عربي والعارف من يرى الله في كل شيء بل يراه كل عين كل شيء ودي فلسفة التصوف مش كل عوام الصوفية يعرفوها لكن موجودة في الأذكار بحيث لا تترك أحدا فكل العوام بيقولوا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لابن بشيش واللي فيها انشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحي وسألت يا جماعة قولوا لي الكلام ده معناه إيه؟ قالوا لي ده كلام عظيم لناس عظام عظام عظام ولا لحم عظام ايه ولحم ايه ايه اللي كلام عظيم لناس عظام عاوز افهم حاجه ما تفهمش مش في حاجه فوق ال في حاجات كده بيعتبروها ايه والمهم في الاخير دي يا بني دي اشراقات وتجليات ونفحات وفيوضات وبس ينفع ينفع يكون ده دين لا إله إلا الله ما توحد يا مسلم لا إله إلا الله ألا تشركوا به شيئا عبادات فعليه صلاة لله الزكاة لله الصوم لله الحج لله لا أعلم من المسلمين من يصلي لغير الله لا أعلم إلا إذا كان رياء وقع في الشرك الأصغر وعشان أبقى صادق في الموضوع في يوم من الأيام وإحنا طلبة في الأزهر وامرأة دخلت مسجد سيدنا الحسين وعند المقام الأخضر دخلت من باب الأخضر على المقام وراحت مديها ركعتين على المقام عدل قالوا لها بتعملي إيه؟ قالت بصلي ركعتين لسيدنا الحسين عشان يشفي لي ابني أهدي يعني قول ده من الشاذ الذي لا يقاس عليه ده من الشاذ الذي لا يقاس عليه لا تعلم أحد المسلمين يصلي لغير الله ماشي لكن مين قال إنه فقط الصلاة لله وجزئيات الصلاة تكون لغير الله
كبير من الأساس من آه الصلاة لله جزئيات الصلاة خد منها الركوع لمن؟ لله طب والسجود برضه لله لقول الله يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون فالركوع عبادة ولا ليس عبادة تيجي انت قدام الحاكم وتديها ركوع يبقى شرك ولا توحيد ركوع أمام حاكم أمام ظالم أمام الجمهور شرك طب والأمام الجمهور ده كتير ولا لا انت عندك طبقة الفنانين اللي, بيفن... اللي بيمثلوا على المسرح لازم حتة الانحناء للجمهور وهو طالع في أول مشهد الركوع في اللغة العربية مجرد الانحناء والركوع المكتمل ده اللي هتعرفه في كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ده كمال الركوع إنما الانحناء هذه ركوع أي- يلقى أحدنا أخاه أينحني له قال لا لا إنما عندك يقول لك الرئيس عشان يشتغل في الاتيكيت زي أيام السادات كده قال لا أنحني إلا لشعبي ولا أركع إلا لله انحناءك لشعبك لا يجوز لأنه من جنس الركوع اتفرج على أي مسرحية تلاقي كل أبطال المسرحية أول ما يظهر على خشبة المسرح تصويت وروح ومديها ركوع لغير الله في الاتيكيت والجماعة اللي بيتعاملوا مع بعض في كده في الأمور الدبلوماسية دي والسياسية تلاقي حكاية الانحناء في الركوع و... انحناءة ركوع موجودة في حاجات كتيرة قوي والأفلام المصرية جابت من ده كتير الركوع لله لا يجوز لملك ولا لحاكم ولا لظالم ولا لأمير ولا لغني ولا لشعب ولا لجمهور الركوع لله أخي أديك أنت قلت دي اللي ركوع لله وعرفناها وشفنا النماذج اللي موجودة في الواقع إنما السجود اللي هو أعظم مظاهر العبادة يعني لما تيجي تقارن ما بين الركوع والسجود لا النسبة واسعة قوي كبيرة السجود ده أعظم مظاهر العبادة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد واسجد واقترب في حد عاقل يشك في أن السجود من أعظم العبادات لا ينبغي أن يشك في هذا السجود ده عبادة ولا ما هو عبادة عبادة بل أعظم العبادات لماذا نجعله لغير الله أحيانا بيكون للملوك وده كان قديما في الدولة الرومانية والدولة الفارسية كان يسجدوا لملوكهم معروف ولذلك سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه ذهب مرة إلى الشام وكانت الشام تحت الاحتلال الروماني فرأى الأعاجم يسجدون لملوكهم فراح عامل مقارنة بسيطة كده ايه الملوك دول كان بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام بقى دول زي النبي محمد عليه الصلاة والسلام فراح نوى في نفسه لما ارجع المدينة أول ما أشوف النبي عليه الصلاة والسلام أسجد له والله دول ما يستاهل اللي يستاهلها النبي عليه الصلاة والسلام وإلا داخل معاذ بن جبل شاف النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين هوب هيهم نازل يسجد بين يديه وإلا النبي عليه الصلاة والسلام يصرخ في صرخة قطعت منه الخلف عارفين حكاية قطعت منه الخلف دي عندنا دي ارفع رأسك ما الذي تفعل اضطرب مع معاذ ده حاجة كبيرة قوي لكن هو ده التأويل الغلط فقال يا رسول الله رأيت الأعاجم يسجدون لملوكهم فقلت رسول الله أحق بالسجود قال لا لا لو كنت آمرا أحدا بالسجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لا شوف لا دي هي طالعة من النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا بالسجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها أي أيوة وذلك لعظم حقه عليها لكن لا امرأة ولا غير امرأة تسجد لغير الله عندنا احنا لما تحب تروح تزور قبر والي من الأولياء وتقول أيوة الزيارة في زيارة شرعية أنا هروح أزور و- وأدعي له. هدعي الزيارة الشرعية المعروفة السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم سابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون يغفر الله لي ولكم خلينا أنا طلعت من الجامع الأزهر وداخل على مسجد سيدنا الحسين اللي هو أصلا يعني مش مسجد سيدنا الحسين ولا حاجة لكن أهو عشان تعمل زيارة شرعية مش ممكن مش ممكن ليه؟ لأنه الناس واقفين بالطابور على الباب وكل واحد يجي عند العتبة يروح نازل ساجد على العتبة لمين؟ هتقول لي لله أقول لك كذب ويسجد على العتبة يطوف حواليه لسه داخلين على لسه في السجود يسجد على العتبة ويبكي ويتمرغ في العتبة ويمسح العتبة دي تلاقيها مجلية عارف اللي كان بيغنوا لها العتبة إزاد وسلم نايل وفي نايل هي دي عتبة مجلية من كتر البكر سجود تقدر انت تدخل المقام ولا تسجدش زي الناس شوف اول اسعاف تلحقك تلحقك انت ما تسجدش زي بقيه الناس ليه وهابي لا إله إلا يا جماعة السجود لله لكن لازم السجود على عتبة الولي فيما يسمى بالباب الأخضر طب بالله ده مش قمة الشرك وعارف أنا بدي دروسي كنت في العقيدة و... وكان بيجي يحضر عندي طلبة من ال- طلبة الأزهر في الدعوة وفي غير الدعوة ومنهم الجماعة الصوفية اللي جايين لنا من قنا ومن أسوان والصوفية في كل حتة في مصر لكن أنا فاكر الولد ده كان قناوي وبيحب الأستاذ بتاعه وست- وبقول له السجود لله لا تسجد لغير الله راح يقول لي شيخ الطريقة عندنا شيخ أزهري محترم بيقول السجود لله ولا يجوز لغير الله لا لنبي ولا لولي سيبك منه علم شيئا وغابت عنه أشياء قال له إيه اللي غاب عنه إن شاء الله قال له مش إخوة يوسف سجدوا ليوسف والملائكة سجدوا لآدم أهو سجود لغير الله يا ولا ولا لا قال له آه، ايوه ايوه صح يا مولانا ده سجود لغير الله صحيح اهو الملائكه سجدوا لادم واخوه يوسف سجدوا ليوسف قال له روح اسجد يا واد للاولياء للساده سادتك من الاسجد وحطها في رقبة عالم واطلع سالم مالكش دعوة تقوليش لا أزهري ولا سني الواد ده اللي الشيخ اللي, بي... اللي بيتكلم عنه بده قال له اه ده قال له بس عرفت ده أكيد وهابي جاي الولد بطيبة قلبه وعلى نيته قال له يا دكتور يا دكتور قال حصل كذا وكذا بيني وبين سيدنا الشيخ بتاع الطريقة ايه رأيك في الكلام ده ما هو خلخله قلت له ضحكت طبعا قلت له طيب سجود الملائكة لآدم بأمر من الله قال لي بأمر من الله قلت له عندك هذا الأمر وانت بتسجد للولي ولا عندك نهي عندك نهي يبقى ما ينفعش سجود الملائكة لآدم كان بأمر من الله قدرت تعرف الحكمة عرفت ما عرفتش الحكمة انت ممتثل لأمر الله وبعدين ده انت لا تعرف كمان هيئة السجود لآدم واسجدوا لآدم إنما هيئة السجود نحن لا نعلمها ثم قيل كان السجود لله وآدم كالقبلة وقيل وقيل وقيل فده مدام من أمر الله خلص إنما لو أنا هسجد لولي وعندي أمر من الله إذن من رسول الله عليه الصلاة والسلام برضه خلص إنما لا أمر ولا إذن قال لي طب السجود إخوة يوسف ليوسف قلت له شرعه من قبلنا وعندنا في المصادر التشريعية المختلف عليها شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأت ناسخ عندك ناسخ ولا ما عندكش عندي بدل الناسخ عشر عندي مئة ناسخ عندي يكفيني حديث معاذ بن جبل لما أراد يسجد للنبي عليه الصلاة والسلام فقال لو كنت آمرا أحدا للسجود لو كنت آمرا أحدا بالسجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها يبقى عندي ناسخ يبقى ده كان في شريعة يوسف وكان ليه هيئة معينة وسجود تحية وتكريم وليس سجود عبادة ولا تعظيم وانتهى تغير في شريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام يبقى ما تستدلش بيه اقتنع الولد والحمد لله بس عاوز ادي لك نموذج ازاي مشايخ الطرق بيعلموا الناس في الشركيات
شو غالي عند كل منهم هذا الشيخ
هبقى اسمع منك التعليقات بعد الدرس فالسجود لله انت بتصلي لله اه يبقى تركع لله وتسجد لله طب والطواف الطواف عبادة ولا ما هو عبادة عبادة اسمه صلاة ولا ما اسمه صلاة اسمه صلاة بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير ربنا وعدنا بالطواف أهو الناس النهاردة بيطوفوا هناك في في مكة اللي بيطوف قدوم واللي بيطوف معتمرا متمتعا وال... في طواف ومنظمين لهم الطواف والحكاية شغالة حلوة قوي ما شاء الله انت وبتطوف خلاص متلبس بعبادة مش ماشي في الطواف وقاعد ت- آه، تتكلم مع اللي جنبك او تعمل آه، سالفة زي ما بيقولوا الجماعة الخليجيين السعوديين تسولف مع اللي جنبيك او تطلع الموبايل قال له ايه إيه يا ولدي عم يعني انا بطوف دلوقتي وبعدين وتكلموا شامي وصعيدي وكل حاجه اما خلص الطواف يبقى نكلمك اخوي طيب. طواف ايه إيه اللي انت انت في طواف انت في عباده الطواف صلاه الا ان الله احل فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم الا بخير يبقى انت في الطواف عباده صالح بس خاصة بمكان واحد وليطوفوا بالبيت العتيق انما راح تزور قبر ولي ايش البدوي ايش العدوي ايش الحسين ايش السيدة ايش القناوي الدسوقي اول ما تقوم من على العتبة تروح داخل مديها طواف حول الضريح وعاملين لك الضريح في النص عشان تلف لفة كاملة مش زي قبر النبي عليه الصلاة والسلام ما تقدرش تلف حواليه ولا حتى تحط لك على الشباك ولا تقرب ما هو عليه الصلاة والسلام دعا فاستجيب له اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد فتلاقي الدعوة مستجابة مستجابة إنما قبور الأولياء اديها طواف والراجل الدرويش واقف في المقام طوف وشوف واسعى وصلي على النبي طويلة كده وحلوة طوف وشوف واسعى وصلي على النبي بتسمعوها في الإذاعة ولا بتسمعوهاش؟ زي الراجل ستنا السيدة الشريفة الكريمة العفيفة ستنا السيدة زينب رضي الله عنها وارضاها المهم أنا بجيب لك من الواقع مش بجيب لك حاجات من بره ولا من الكتب من الواقع فطوف وشوف طوف ايه يعني ولا طوفوا بالبيت العتيق لا يجوز الطواف بقبر نبي ولا يجوز الطواف بقبر ولي كما لا يجوز الطواف بقصور الأغنياء ولا قصور الملوك والحكام يعني ما ينفعش برضه الطوف بقصر الكرملين ولا البيت الأبيض اللي بقى أسود ما ينفعش لا بقبور الأموات ولا بيوت الأحياء كلاهما شرك في دين الله عشان في جماعة من الجماعة بيحرموا الطواف بالقبور أما الطواف بالبيت الأبيض عندهم مفتوح ده البيت الأبيض ده ال- الموضوع تاني موضوع تاني لا لا فكما أن الصلاة لله من كل ما هو من جنس الصلاة يكون لله ركوع سجود قيام قانت وقوموا لله قانتين الطواف أخو الصلاة بل صلاة والدعاء من جنس الصلاة وقلناه في العبادات القولية طيب والزكاة النسك قال قل إن صلاتي وإيه ونسك منها الزكاة الزكاة لله وأنا نعرف دي ما أقدرش أقول لك في حد بيزكي لغير الله إلا إذا كان رياء يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله إيه رئاء الناس فده والعياذ بالله لغير الله إنما الأصل في الزكاة لله إنما نشأنا من إحنا وصغيرين ولغاية لما كبرنا النذر لمين؟ للأولية وهو النذر مش أخو الزكاة أخوه مش ابن عم كلاهما نسك وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم يوفون بالنذر قرآن في السنة من نذر لله أن يطيعه فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصي تيجي تقول لي النذر ده للبدوي والنذر ده للعدوي والنذر ده للحسين والنذر ده للسيدة وعشان ايه عشان ربنا يخلي لي ابني وعشان ربنا يفرج كربتي نذر لغير الله ده لو قلت نذر لله محدش يعرفه انما النذر ده للولي وبعدين الولد عشان ينجح روح يا ولع اعمل ولع لك كم شمعة في م- م- الضريح بتاع سيدنا الشيخ فلان وعشان ينجح روح حط لك 10 جنيه في الصندوق والجاموس عشان تولد يبقى أول والدة بتاعت الشيخ فلان وأول حلبة للنقيب الفلاني الكلام كله موجود في الواقع زي ال... يعني زي زي السكينة في الجاتوه زي أي حاجة في أي حاجة موجود كله نذر لغير الله ده غير النذر اللي بيروح لشيخ الطريقة الحي ديك الروم الم- الملازرة وغير وغير طيب والأموات شوف صناديق النذور في ضريح شفتوه في الدنيا من غير صندوق نذور أبدا نذر إما بالفلوس ونذر بالأشياء أيام الثورة كان بيقول فكروا مين يبقى وزير الأوقاف قالوا آه، نجيب الدكتور عبد الله بركات ولا الدكتور عمر عبد العزيز ولا الدكتور آه، واحدا وعمر عبد العزيز لا يا راجل لا بلاش منه ده قال له ليه؟ قال له أول حاجة هيقفلها صندوق النذور وصناديق النذور بتجيب ملايين ملايين وبتروح في غير محلها وعندك صندوق النذور بتاع السيد البدوي بتسيله كل سنة مرتين وبيقولوا لي يا بدوي يا اللي حارس المحروسة بقى بدوي حارس المحروسة مش قادر يحرس صندوق النذور اللازم فيه لازم يتسرق كل شوية ملايين نذر الخير الله ليه النذر عبادة لله ليه يبقى النذر للأولياء ده شرك ولا مش شرك شرك وبعدين عندك تخصصات عاوز تذبح ذبيحة إن كان خروف وديه لسيدك عبد الرحيم القناوي إنما لو كان عجل يبقى السيد البدوي السيد البدوي متخصص عجول ولذلك دايما تسمع كلمة ايه عجل السيد البدوي انما تودي له خروف ايه قلة الادب بتاعتك دي لا ده السيد البدوي ده عجل عجل كبير عجل السيد البدوي انما خروف ممكن فقراء الحسين فقراء السيدة يذبح كده وب- وعشان يبرر نفسه يقول لك انا مش مش عامله لسيدنا الحسين ولا للسيد عشان الناس الفقراء اللي هناك الفقراء اللي هناك بقت تشحن الخروف من الصعيد توديه القاهرة أو طنطا وتقول لفقراء السيد البدوي والحسين ثم عندك فقراء في بلدك عندك فقراء في أقاربك فتكون لهم فيكون لك أجران صلة وصدقة ليه انت شاحن الخروف ولا العجل عشان تقول لي لا ده النبي عليه الصلاه والسلام جاءه رجل قال يا رسول الله اني نذرت نذرا ببوانه بوانه اسم مكان في ارض الحجاز قال هل كان فيها هل كان فيها نصب من انصاب الجاهليه او صنم من اصنام الجاهليه قال لا قال هل كان فيها عيد من اعياد الجاهليه قال لا قال فأوفي بنذرك ما دام المكان اللي انت هت- تنذر فيه ده لا كان فيه تمثال للجاهلية ولا عيد من أعياد الجاهلية وفي فدل الحديث على أن من أراد نذرا أن يكون لله في مكان لا ينذر فيه لغير الله أو لا يذبح فيه لغير الله فإن افترضنا أنك أردت الذبيحة لله ولكن غيرك يذبح في هذا المكان لغير الله فذبيحتك مما أهل لغير الله وهتدخل في نطاق حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به يعني الذبائح اللي في الموالد دي مما أهل لغير الله به وما ينفعش تاكل منها لأنها حكمها حكم الميتة لأنها أهلت لغير الله وياما في ناس بتجامل وتعالى نخش الطريقة الفلانية ده ذابحين النهاردة عجل وذابحين النهاردة خروف ويخشوا ياكلوا تاكل ايه يا ابن الحلال دي أهلت لغير الله دي حكمها حكم الميتة وأنا عارف ناس دراويش كان أصحابي وربنا تاب عليهم فيقول له والله يا دكتور عمر كنا نبعت ال- الرسول بتاعنا يروح يشوف الخيام الخ- الخ- اللي فيها خدمات دي في الحضرة في المولد يبص كده من باب الخيمة اللهم عاملين نابت يرجع ويدينا إشارة والإشارة دي آه، إنه يعمل بصباعه كده يعني هتفصل فول نابت فيروحوا هم عاملين الخلف دول وراح حضرة تانية ولقى فيها اللحم فيروح داخل في الحضرة وعمل كده الله حي الله حي و- و- وايه خد بالك ال- الهبر يعمل الإشارة دي الأول وبعدين كده يعني تعالى تعالى ده هنا اه دراويش عارفهم بالاسم أصحابي قبل ما ربنا يتوب عليهم يعني تاب عليهم وحكوا لي الحكايات دي وبقوا سنية آه النذر لمين يا إخواني لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين يبقى الدعاء استعان استغاث المدد القسم الذكر الركوع الصلاة الأول الصلاة والزكاة والصوم والحج وفي الصلاة الركوع السجود وال- والطواف ومع الزكاة تاخذ ال- ال- النذر والذبح كل ده لله تعمله لغير الله يبقى شرك لغير الله يبقى شرك وبختم من العبادات القلبية لله عز وجل الإيمان والمحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل يبقوا لمين؟ لله طيب واحد هيعمل المحبة لغير الله يبقى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله اسمه شرك ولا توحيد شرك والذين آمنوا أشد حبا لله يبقى شرك ولا توحيد توحيد يبقى وال... ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ده شرك والذين آمنوا أشد حبا لله ده توحيد فلما تلاقي حد بيحب النبي محمد عليه الصلاة والسلام أكتر من ربنا يبقى مشرك ولما تلاقي حد بيحب الأولياء أكتر من ربنا يبقى مشرك الخوف والرجاء في ناس بدل ما تخاف من الله وترجو الله بتخاف وترجو الأولياء في ناس بتقول لك لا ما فيش حاجة اسمها خوف ولا رجاء أنا هعبد ربنا حبا في ذاتي إنما لا خوف من عذابه ولا طمع في جنته كلام باطل كلام باطل النبي عليه الصلاة والسلام علمنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يعني في خوف وفي رجاء في محبة تمثل الرأس والخوف والرجاء تمثل الجناحين ورغبة ورهبة الرغبة ولربك ايه فرغة إيه الآية فإذا فرغت فانصب إلى ربك فرغة والرهبة وإياي فارهبون الإنابة وأنيبوا إلى ربكم التوكل فتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين تيجي تقول لي توكلت على الله وعليك ما ينفعش توكلت على الله ثم عليك يمكن تمشي إنما التوكل على الله ولما جاء واحد يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده قل ما شاء الله وحده قال آخر قوموا بنا نستغيث برسول الله عليه الصلاة والسلام من هذا المنافق قال إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله وحده علمهم التوحيد عليه الصلاة والسلام وإحنا شيوخ الطرق عندنا علمونا الشرك نشأونا عليه لدرجة لا تجد نذر ل- لله أبدا كله لغير الله ودي عبادات قلبية نسينها ولو مش نسينها تبقى لغير الله ما ينفعش يبقى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إيه ألا تشركوا به شيئا ألا تشركوا به شيئا وتفهمها وانت بتقرأ كده الحمد لله الحمد لله رب العالمين هذه وحدها فيها كل اللي أنا قلته واللي أنا قلته ده إجمال مخل وانت بتقرأ الحمد لله الألوهية بكل معانيها رب العالمين الربوبية بكل معانيها الرحمن الرحيم رحمن ولا مش رحمن ورحيم ولا مش رحيم رحمن ورحيم يبقى له أسماء اه طبعا طب ايه رايك لو واحد قال ربنا ملهوش أسماء وتعدد الأسماء شرك يبقى هو المشرك هو الكافر هو المرتد ربنا ليه أسماء وأسماءه الحسنى كما قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها
ورضا الرحمن
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى الأسماء الحسنى في القرآن والسنة تسعة وتسعون اسما مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة لكن عند ربنا أو استأثرت به في علم الغيب عندك كتير قوي لكن انت خليك على 99 اللي انت تعرفه ده في ناس يقول لك لا ولا 99 ولا أي حاجة أبدا هو ممكن يقبل اسم الله بس ودول ناس محسوبين على المسلمين نفاة الأسماء ونفاة الصفات وتيجي تقول له ما هو اسم الرحمن والرحيم فيهم صفة الرحمة يقول لك الرحمة يعني ربنا رحيم وانت رحيم ايه الشرك اللي انتوا عليه ده ودول اسمهم المعتزلة من الفرق الكبيرة في الإسلام ففي حاجة يا أخواننا اسمها توحيد الأسماء والصفات ناخدها من قول الله الرحمن الرحيم اسمان من الأسماء المعدودة وال- والرحمن والرحيم من صفة الرحمة يبقى في باب اسمه الأسماء وباب اسمه الصفات مالك يوم الدين باب الأفعال لله أسماء وصفات وأفعال وأخبار وباب الأخبار أوسع من باب الأفعال وباب الأفعال أوسع من باب الصفات وباب الصفات أوسع من باب الأسماء هل ده موضوع كبير قوي بس هنختصر إن شاء الله في محاضرة الله
عشان الموضوع ده مهم جدا عشان في ناس لما بتيجي تعبد مش عارفة ربنا اللي بتعبده ربنا خلقنا لنعرفه وده مش عارف قلت لو قلت له ربنا أين الله بتقول أين الله يا جاهل يا ضلالي أين أنا اللي قلت ده النبي عليه الصلاة والسلام سأل المرأة وقال لها أين الله الجارية قالت له في السماء وكمان بتقول في السماء يخرب بيت كده في السماء يعني انت مؤمن بالفوقية ومؤمن بالظرفية ومؤمن بالمكانية ايه الكفر ده اللي انتوا عليه يا بتوع الفوقية اوه ده موضوع كبير امال انت بتقول ربنا فين ربنا فين ربنا في كل مكان ربنا في كل مكان زي السمن في اللبن انت تعرف تطلع السمن من اللبن غير لما تقعد تخضه وبعدين تطلع الزبدة وبعدين ت... تغلي الزبدة تطلع سمن ها ربنا في الكون زي السمن في ال... لا ايوه امال انتوا يا وهابيه يا ارهابيه انتوا بتوع الله في الف- في الفوقيه مش انتوا اللي بتقولوا آه، يخافون ربهم من فوقهم احنا اللي بنقول مش انتوا اللي بتقولوا وهو القاهر فوق عباده برضه احنا اللي بنقول كلام هو ايه موضوع الفوقيه وايه م- وليه الراجل الجهمي بدل ما يقول سبحان ربي الاعلى بيقول سبحان ربي الادنى تفتكروا دول يعرفوا ربنا تفتكر ده ليه دعوه بالتوحيد اخوانا لا اله الا الله مش كلمه والسلام لا اله الا الله عقيدة الإسلام موجودة في القرآن والسنة والجماعة الضلالية اللي غيروا العقيدة وعملوا بدلا منها علم الكلام علمونا حاجات غير عقيدة القرآن وعقيدة السنة فإذا كنت عرفت شيئا من توحيد العبادة وما هو يضاده يعني شرك العبادة فبقي لنا أن نعرف الأسماء والصفات إن شاء الله بكرة العيد أجازة والأجازة بعد العيد ده فيها كم يوم ولا ولا على طول تاني يوم العيد؟ ها؟ أه؟ يوم الاثنين تبدأ دروسنا عشان الناس اللي معانا في ال- على الخط الاثنين يعني إن شاء الله عندنا الجمعة والسبت والأحد أجازة من الدروس الدرس ال- الأساسي ده بتاع الظهر إنما يعني اللي في الفجر ده هنشوفه بقى بلاش بكرة عشان نصلي العيد إن شاء الله المهم يبقى كده نقول نرجع لدروسنا هذه من يوم الاثنين إن شاء الله ونكمل ألا تشركوا به شيئا بالدرس ال- ال- التاسع ولا العاشر زي ما ربنا يسر وعشان هنكمل معاكم إن شاء الله ال- الوصايا العشر
الله يرضى الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تستجيب دعواتنا وأن ترزقنا إخلاص التوحيد وارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن اللهم علمنا ما ينفعنا فعنا بما علمتنا وزدنا علما نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اغفر الذنوب فرج الكروب استر العيوب يا علام الغيوب عجز الطبيب فداونا قلت حيلتنا وأنت رجاؤنا لا رب لنا سواك فنرجوه ولا إله لنا غيرك فندعوه ندعوك دعاء المساكين نبتهل إليك ابتهال الذليل نرجوك رجاء الخائف الضرير من خضعت لك جبهته ورغم لك أنفه من خضعت لك رقبته ومن خضعت لك وسجدت لك جبهته نسألك سؤال المساكين ونبتهل إليك ابتهال الذليل ونرجوك رجاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وذلت لك جبهته ورغم لك أنفه اجعلها لنا ساعة توبة اجعلها لنا ساعة توبة اجعلها لنا ساعة توبة واجعلها ساعة رحمة واجعلها ساعة مغفرة واجعلها ساعة استجابة اجعلها ساعة نصرة للمجاهدين ورحمة بالمستضعفين فك أسر المأسورين فك أسر المأسورين فك أسر المأسورين فرج كرب المكروبين سد دين المدينين اشف مرضى المسلمين ارحم موتى المسلمين ارحم موتى المسلمين ارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك صلى الله عليه وسلم بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم واغفر لنا ولهم واغفر لنا ولهم اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين ارزقنا التقوى واجعلنا من المتقين ارزقنا الخشوع واجعلنا من الخاشعين اكشف الغمة عن الأمة اكشف الغمة عن الأمة اكشف الغمة عن الأمة ارفع عنا ما نزل بنا ارفع عنا ما نزل بنا ارفع عنا ما نزل بنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا فأنت علينا قادر أرنا قدرتك في الكافرين أرنا قدرتك في المجرمين أرنا قدرتك في الظالمين أرنا فيهم عجائب قدرتك سلط عليهم سيف انتقامك واشف بذلك صدور قوم مؤمنين أرنا رحمتك بالمؤمنين أرنا رحمتك بالمستضعفين أرنا رحمتك بعبادك الموحدين لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم سبحانك إنا كنا من الظالمين الحمد لله رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم من طلب منا دعاء فأعطه سؤله واستجب دعوته واقض حاجته وحقق رغبته وفرج كربته اللهم اعطه من الخير ما أنت به عليم ونفس عنه الهم والغم والكرب العظيم اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر سعادك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو عمل نسألك من كل خير سألك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار فضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار صل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وصحبه الأطهار وآل بيته الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما أظلم ليل أو طلع نهار لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل الله منا ومنكم تقبل الله منا ومنكم غفر الله لنا ولكم أعاد الله علينا وعليكم الأيام بالخير والبركة واليمن والرفاهية والعزة والنصر والسعادة والسيادة والتمكين آمين آمين آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته